أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا موضوعنا في هذه الليلة كيف تعلي الهمة ازاي تقدر تعلي همتك على اعتبار ان همة اي واحد مننا بتأتي عليها فترات علو ودنو والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بذلك ان لكل عبد شرة وفترة شرة يعني نشاط وفترة فكل واحد ليه لحظات هيبقى عاري قوي فايق وعايز وفترات هيبقى اقل شويه ازاي تقدر تتعامل مع لحظات الفتور دي هو ده اللي احنا عايزين نوصل له النهارده طيب البدايه خالص خلونا نسالكم سؤال وكل واحد يبحث بداخله عن اجابه صريحه لهذا السؤال انت عايز همتك تعلو ليه الهدف ايه تعالوا بقى كده نفتش جوانا ممكن يكون العامل الضاغط بالنسبة لك ممكن يكون مؤثر معين خارجي زي انت عايز دلوقتي همتك تعلو لانك مضغوط عندك امتحانات فلازم تشتغل بقوة فمش هينفع حالات الكسل والفتور دي دلوقتي خلاص الوقت ده وفي ضغط في البيت وفي ضغط من خيالك اللي انت عايز تخلص طموحاتك دي عايز تحققها النهارده خلاص الوقت بيجري ولسه ما عملتش ولسه ما عملتش ولسه ما عملتش في حاجات كتير قوي بتفكر فيها سببت لك عامل الضغط ده فبدات تفكر لا لازم ننشط شويه تمام ممكن يكون السبب وراء فكره علو الهمه بالنسبه لك يكون برضو التاثر بحد شفته اعلى منك وانت غيور ما بتحبش حد احسن منك يعني فلما تبص تلاقي واحد احسن منك وفايق وقايم فتبتدي تقول طب ما انا رخر طيب ممكن يكون بقى حالة تانية خالص وهو ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه حالك مع ربنا سبحانه وتعالى فلما بصيت لقيت كنت في يوم من الايام فايق وشغال وربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بنعم وفيرة اليوم بيمشي كويس ومرة واحدة خبطة جابتك الارض فانت بتعافر عايز تقوم فعشان كده عايز تعرف ازاي اقوم بعد لحظات الفطور دي اول حاجة مهمة قوي قضية النية الاخلاص في النية وهو ده اول علاج لحالة الفطور اول حاجة الاخلاص يعلي الهمة ليه لو افتكرتوا الكلام اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه المرة اللي فاتت قلنا ايه الطريق لعلو الهمة اول حاجة هدف تمام واضح قدام عينيك حددته ومركز عليه الكلام ده علماء النفس بيقولوه بالحرف يقولوا ايه ان حصر الذهن في مطلوب واحد هو ده مفتاح النجاح في الحياة بشكل عام احد المتخصصين في علم النفس ويليام مولتون مارستن يقول العقل الانساني يصبح اداة مدهشة مدهشة الكفاءة إذا ركز تركيزا قويا حادا ويليام جيمس أبو علم النفس الحديث يقول إن الفرق ما بين العباقرة وغيرهم من الناس العاديين مش إن هو عنده موهبة فطرية في عقله مش إن هو ذكي ذكاء حاد ممكن يكون ذكي جدا لكن يفتقد مثلا الذكاء الاجتماعي فذكاءه ده ما بيعرفش يستفيد منه فبيقول الفكرة مش إن هو يكون عنده موهبة فطرية في عقله بل الفرق انه الموضوعات والغايات الاهداف يعني التي يوجهون اليها هممهم ودرجات التركيز بينهم وبين غيرهم هو ده اللي بيخلي ده عبقري وده اللي بيخليه التاني ضايع على انه ممكن تكون امكانياته العقليه اعلى هي قضيه الاخلاص بتاعتنا اهي ان هو ايه الفكره انك حاطط قدامك هدف ومركز عليه تماما ففي الحاله دي تبتدي النتائج تبقى فوق الوصف بعضهم برضو يقول القدرة دي ازاي تقدر تتحصل عليها يقول تكتسب بالمران بالتدريب انك تدرب نفسك على ده هو ده يا جماعة بالظبط اللي احنا هندندن حواليه النهاردة في موضوع تعالية الهم حطينا قدامنا هدف هدفنا بقى المرة دي هيبقى ايه هدفك الجنة قدامك قدام عينيك شايفها بتحدث نفسك بيها فبعد كده لا ترضى بالدون انت هتبقى فين لو هو ده هيبقى حلمك وهتحققه فعلا وفي نفس الوقت درجة التركيز عليها هو ده اللي هيبلغك أعلى درجات الجنان انك مركز في حاجة واحدة اقول لكم تجربة عملية علشان تبقوا فاهمين الكلام يمشي ازاي يعني انا دلوقتي انا مطلوب مني ثلاث اربع حاجات خلال مثلا الفترة الحالية دي الاسبوع ده فانا قاعد على مكتبي وعايز ابتدي احضر درسي طب ده انا لسه عندي الدرس الفلاني ولسه الدرس التاني ده ما سجلتوش وعايز اقرأ كذا وليا ورد بشكل معين تتزاحم على ذهني مجموعة افكار في وقت واحد الانتاج لازم هيبقى ضعيف صح ان انا اعمل ايه فكرة الساعة دي اللحظة دي مطلوب مني اعمل كذا شغل ذهنك بحاجة تانية يعوقك وما تخلكش تقدر تعمل حاجة ويدني همتك ان انت تبتدي تقول لا لا لا ده انا ضاع مني كتير قوي زي ما واحد مثلا في بداية التزامه وبعد كده يبص يلاقي ناس ملتزمين بقالهم خمس ست سبع سنين وانا لسه بمسك مصحف وبتعلم لسه احكام التجويد فاتني القطر خلاص ما بقاش ينفع فبيتحرك برجل تقيلة لانه قدامه المعوقات دي في ذهنه بتشغله عن هدفه انما لو هو بدأ يقول انا هحط هدف لمدة شهر ده وهنجح فيه ان شاء الله بحول الله وقوته الفترة دي هبتدي مثلا احفظ جزء عامه ويحسس نفسه بالنجاح انا بنجح انا بقدر بفضل الله عز وجل يبتدي يعمل حاجات تلاقي كده ناس كتير جدا سنة سنتين الانجازات اللي عملها تفوق واحد شغال بقاله سبع ثمان سنين ليه؟ هدفه واضح ومحدد ومركز عليه هي دي روشتة الاخلاص زي ما قلنا وهو ده اللي بيقولوا عليه بقى توحيد القصد يعني ايه توحيد القصد مقصودك يعني واحد هو يرضى بس فهمتوا تاني حاجة على طول اللي بيحرمك انك ما بتشكرش النعمة دي اصل الشكر ده مفتاح التحرك انت مش عايز تتحرك مش عايز همتك تعلو مش عايز تاخد خطوات الخطوات دي مش هتقدر تعملها الا بالشكر انه بيديك نعمة النعمة دي ان انت اذن ليك انك تتحرك له حركة من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ويكافئك عليها مكافأة بالضعف انت بقى بعد كده ما حطيتش في دماغك يعني الدنيا ماشية فما شكرتش النعمة دي الخير اللي كان ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك فيه في يوم من الايام ففي الاول خالص هو حاسس بالفرق انا كنت فين وبقيت فين يا ما انت كريم يا رب حاسس قوي بالحته دي عشان كده اللي بيبقوا في سنه اولى التزام بيبقوا اقوى الناس واكثر الناس حركه لسه حاسس بالخير كل شويه بيقارن نفسه ده انا كنت لسه مع البنات وكنت بعمل مش عارف ايه ودلوقتي قاعد ماسك مصحف وقاعد في المسجد وبحضر دروس وقاعد في وسط الصالحين ياه انا كنت فين وبقيت فين فحاسس بالنعمه دي بعد شويه ما بيحسش بيها ده العادي ما حصلش معاك في نعم الدنيا كلها كده ما ركبتش عربية أول أسبوع كنت طاير من الفرحة وانت راكبها وقاعد يعني نافش ريشك زي ما بيقولوا كده والعربية دي أنا أول واحد ركبت العربية الفلانية دي في المهندسين بعد شوية خلاص خدت عليها وبقيت ممكن تشوف اللي أحسن منها فبقت النعمة بالنسبة لك ملهاش طعم مش زي الأول في الأول أنت شاكرها حاسس بيها فهتقول يا والله اللهم لك الحمد شوف الواحد كان راكب ايه وبقى راكب ايه فرقت معاه بقى يحس هو بيخش يصلي بمعاني إيمانية ربنا بيبعتها له في الأول خالص بفضل توبته إنابته لربنا سبحانه وتعالى رجوع إليه فبيحس بمعنى وطعم بعد شوية خلاص ما بقاش يفكر في الحاجات دي فاتسلبت اترفعت عشان كده دائما أبدا لو واقف ابحث عن حاجتين واقف أو متعطل أو بترجع ابحث عن عدم شكرك لنعمة ربنا سبحانه وتعالى اللي فتح عليك بيها انك ما شكرتها على الوقت المطلوب وابحث عن حاجة تانية طريقة نظرك للعمل اللي انت بتعمله يعني انت بعد ما مسكت مصحف وقريت النهاردة وختمت لك ختمة في اسبوع عمرك في حياتك ما كنت تعمل حاجة زي كده عملتها مرة في رمضان مثلا اجتهدت في العشر الاواخر في رمضان وعملت كذا كذا كذا اول مرة ربنا يفتح عليك كده وتقعد تبكي نص ساعة في الصلاة كل شوية انت بقى بتحدث نفسك بالحتة دي يعني كل شوية تقول ايه صباح كان فايق فاكر الواحد لما كان بيعمل كذا كذا كذا كذا وحاسس بايه ان العمل ده ليه وزن فعينك عليه رؤية العمل ده تضيعه لانك بتنسب حاجة منه ليك حظ النفس ده اللي بيقولوا عليه ان انا اصل انا الايام دي كنت مركز قوي وكنت شغال كويس وعشان كده ربنا فتح عليا قوي قوي قوي لا لا خالص اتعامل مع كل عطايا ربنا على انها محض فضل والله يا رب لا بحولي ولا بقوتي انا ما استحقش ولو اتحاسبنا هتبقى النتيجه كده وانت عارف حد مننا يستحق يقف بين ايديه وكل واحد عارف هو بيعمل ايه يقف بين ايديه ويناجيه ويتلفظ باسمه عاليه فلما الواحد يبقى عارف نفسه قوي كده يبتدي يحس بنعمه ربنا عليه فيزيد في الشكر فهمنا المعنيين دول قوي اول حاجة ايه الاخلاص تاني حاجة الشكر خلونا نقول سلسلة المنشطات الايمانية بقى اللي انت طول الوقت تشحن بيها البطارية بتاعتك اول حاجة اوعى تحت اي ظرف من الظروف اوعى تنقض عهد بينك وبين ربنا اساس الطريق صدق وصراحه بالصدق تبلغ وتعلى همتك همتك تعلو كده طول ما انت ايه ما بتخدعش نفسك ما بتتلونش فخطيرة قوي انك تاخد على نفسك عهود وتنقضها خطيرة نفسيا وايمانيا اصل انت لما انا قلت النهاردة ايه يا جماعة عايزين نحدد ساعة نشتغل فيها ونعمل فيها كذا وكذا وكذا انت خلاص خدت قرار واحنا قاعدين هعمل كده هحط ساعة هشغل نفسي فيها بالورد الفلاني في الذكر او بقرآن او بطلب حاجة في العلم هتقرب لربنا باي قربة ما في استطاعتي خلال ساعة بس 60 دقيقة وخدت معايا القرار من الجلسة اللي فاتت كده جيت بقى تقوم تعمل الكلام ده لقيت معوقات ومثبطات واتشغلت واجلت بقى المرة اتنين تلاتة حصل ايه بقى من جواك ياه ده إذا كان ساعة ومش عارف أعمل فيها حاجة هو يظهر الموضوع مش سهل هتحسس نفسك من تاني بالفشل فرد الفعل هيبقى بالنسبة لك دايما هيبقى متأخر هتسوف هتقول لما أخلص بس دلوقتي الكلية وبتاع وعندنا ضغطة امتحانات نخليها بعدين طب وهكذا هتمشي في حياتك كلها كده هو ده المعنى اللي كنت بقول لكم عليه انه سرعة رد الفعل عندك مطلوبة جدا علشان تعلو همتك ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة أول مرة أول ما تقال لك الكلام ده أنت تلقيت الرسالة دي إزاي تلقيتها وقلت لازم هعمل مش هينفع كده مش طول عمري أقعد أقول هتوب كمان لما أخلص مش عارف إيه كل واحد بقى بقراراته لا لا لا أنا هظبط إن شاء الله صلواتي بس من الأسبوع الجاي مش هيعمل حاجة هتلاقي الناس الكبار يبتدي يقول لك لا يعني لما بقى في الخمسين او الستينات بقى وكون جوزنا العيال وكون ظبطنا الامور كلها الواحد بقى يعتكف احد الناس انا كان بيقول لي كده انا هقعد بقى معتكف كده عشر سنين في المسجد ما اخرجش منه طالما قلت سوف يبقى مش هتشتغل هي دلوقتي رد الفعل السريع استجابتك الفورية هعمل دلوقتي لانك انت لو نجحت دلوقتي هتبتدي تبني على الكلام ده اوعى من سوف في الطريق احنا قاعدين نقول فيه كده مجموعة كلمات سلبية نفضها خالص من ذهنك خالص اوعى تحدث بيها نفسك دي اكبر مشكلة تواجهك في الطريق ده ما اقدرش ما انفعش صعب الكلمات دي ومنها سوف لا انت مش محتاج تضخم الهدف مش محتاج تقعد تلزم نفسك بحاجة كبيرة قوي في الاول انا قلت لك ابتدي بحاجة انت تقدر عليها وحسس نفسك ان انت خدت خطوة هتبني عليها انا ماشي انا شغال ربنا يريد لي الخير وهو الدليل اهو قدام عينيك فبتبني عليه ده مهم قوي فاهمين اذا اوعى تنقض عهدك وتبتعد عن هدفك يا جماعه بتوع علم النفس بيقولوا باللفظ كده لا تشغل نفسك بامس فقد فات ولا تشغل نفسك بغد فهو غيب انما كن ابن اللحظه ابن الثانيه اللي انت عايشها لحد دلوقتي الثانيه دي الدقيقه دي ما تفكرش في اكتر منها طب ما يبقاش ليا طموح ليك طموح بس الطموح ده مش عامل ضاغط بالنسبه لك يعني كل شويه هي قاعده تفكر امتى هتجوز امتى هعمل وهو كذلك ولسه الطريق طويل ولسه ده انا محتاج سنتين ثلاثه عقبال ما اعرف اجهز وعقبال ما اعمل كذا ده كده المشكله طول الوقت طاحن نفسه بالفكره دي فمهمداه لا اشغل نفسك دلوقتي هو ده الهدف محتاج له خطوات انا هشغل نفسي بالخطوه اللي انا عايشها تعالوا اقولها لكم بشكل ايماني عارفين المشروع لما كنا بنقول انه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من صلى لله أربعين يوما صلاة جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق قدامك الطريق الطريق ده خمس صلوات في 40 يبقوا 200 صلاة أنا مش شاغل ذهني إلا بصلاة الفجر اللي جايه عايز تحقق المعنى ده اعمل كده صلي الفجر ويا رب صلاة الظهر تكبيرة الإحرام أصلي الظهر يا رب صلاة العصر تكبيرة الإحرام شاغل نفسي بالهدف اللي قدام عينيا دلوقتي وناوي من جوايا إن أنا أحقق ده لو النهاردة ربنا قبض روحي كتب لي العمل وانت بقى بعد ما حددت الهدف ده ما تنقضوش ما تفكرش في حاجة تانية انا اصل كذا مرة جربت ان انا اعمل حكاية الاربعين يوم دي وما نفعتش معايا اقول لك ما نخليها حاجة تانية نخليها قرآن طيب نخليها مثلا الواحد يزود الورد شوية بدل ما كنا بقرا جزء هخليه جزء ونص واختم كل 20 يوم طب حاجة كويسة اهي ودي طريقة الشيطان ان الشيطان يفتح على ابن ادم سبعين بابا من الخير اللي يهلكه في باب من الشر اذا ما كانش هيقدر يعمل حاجة يشوش له الدنيا يشغله بثلاث اربع حاجات لغاية ما يعملش هو دلوقتي اهم حاجة يعملها بعد ما يصلي الفجر انه يقول اذكار الصباح يقول له في حاجات انت ما قريتهاش إن لازم تقعد تقرا دلوقتي طب ما تمسك مصحف احسن طب ما كده علشان يضيع الفاضل الافضل ان هو دلوقتي يقعد ويقول اذكار الصباح ده افضل شيء يعمله بعد صلاة الفجر مثلا وهكذا في سائر بقى اهدافك في الدنيا فكر كده ايه اللي خلى الهدف الفلاني اللي كان نفسك تحققه ما حققتوش حاجة من الحاجات التشويش ده اللي بيحصل للهدف عشان كده لا تنقض العهد الرجال أصحاب الهمم العالية لما أثنى الله عز وجل عليهم ماذا قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه هو ده المفتاح عاهد ربنا على حاجة وصدق فيها فربنا زاد فأنت عاهد ربنا النهاردة على شيء تقدر عليه عاهد ربنا ان انا خلال هذا الاسبوع هاصلح اذكار الصباح والمساء الاسبوع الثاني انا ساصلح صلاه الفجر شغلي الشغل دلوقتي صلاه الفجر لو فعلا صدق صدق ان هو دول هيركز عليهم هيركز على الفروض خلاص تكتب له الجنه المساله سهله خالص اهي ان صدق المهم الصدق احيانا لما بتضخم الاهداف بالنسبه لك ما يكونش هو ده الباب اللي هيدخلك الجنه خالص انت فاهم ان انت لو ظبطت مثلا ان انت بقيت تغض بصرك وبقيتش تبص للحرام وفي نفس الوقت الاشياء اللي انت عارفها من نفسك وبتقعك في معاصي من شهوات ومن ومن لو ده اتقفل انت هتبقى ولي هي مشكلتك بس الوحيده ان في معصيه كده هي اللي بتجيب دماغك في الارض انت فاهم كده بس هي دي تتقفل فهو يجي كده قبل الجواز بيقول كده انا بس اتجوز هتتفرج عليا هبقى صاروخ وكل سنة وانت طيب ولا يطلع صاروخ ولا يجيب اي حاجة حتى ولا يجيب عجلة لان هو طول الوقت احيانا يقوقع المشكلة ويضخم الهدف يعني بيقعقع في المشكلة وحاططها قدام دماغه كل شوية يضرب دماغه في الحيط هي دي هي الشهوة هي الشهوة هي الشهوة خلصني منها هتلاقيني بقيت كويس وعنده هو آفات تانية قد كده مستخبية مش واخد باله منها خالص ولو اتقالت له يعني دي ولا دي ما دي اللي بتجيب لي المعاصي هي دي اللي بتخليني اعمل كذا وكذا وكذا من المعاصي وهي المعاصي دي اللي قافله بيني وبين ربنا ده في حاجات تانية انت مش واخد بالك خالص منها فلما بيتجوز وتشوفه بعد الجواز تلاقي حاله ما اتصلحش ما اتصلحش ليه اجيبه ده بقى مش انت قلت لي ان انا لما هتجوز هبقى صاروخ ايه الاخبار احد الاخوه قلت له كده والله قبل الزواج على طول قلت له خد بالك الزواج آه، نعمه و... لكن نعمه دنيويه طالما نعمه دنيويه يبقى فيها شويه تمغيص وفي نفس الوقت مشغله لا شك فلازم تبقى مؤهل نفسيا للكلام ده قال لي مشغله يعني ايه مشغله قلت له والله ما فلوس يعني مش قصه ان انت هتبقى معاك ولا مش معاك قصه بال قال لا لا الحمد لله يعني الحمد لله انا ميسور والامور كده فاي حاجه هتتحل بالفلوس يعني اي مشكله في الدنيا هتواجهني هحلها بالفلوس قلت له طب خلاص والله بعد خمس ايام بعد شهر العسل رحت له ايه الاخبار امنت بالله ورسوله في ايه متصله بيا لغايه دلوقتي 20 مكالمه في ثلاث ساعات ليه فلان اعمل كذا ولا ما اعملش اعملي تحب تاكل النهارده ايه كذا اه انا نسيت اقول لك كذا كذا كذا انا مش عارف اعمل اي حاجه دماغي بقت فيها دلوقتي 20 مكالمه اتكلمتهم في ثلاث ساعات قلت له جزاك الله خيرا السلام عليكم فلازم تبقى انت فاهم كويس قوي الطريق هيبقى ماشي ازاي يبقى يا جماعه اول حاجه اوعى تنقض عهد بينك وبين ربنا حدد هدف الهدف ده انا قاعد ب- بزن على نفس الكلمه علشان تطلع فعلا دلوقتي وانت قاعد قدامي كده بتاخد قرارات هعمل حاجه خلال اليوم ده خلال الاسبوع ده وهنجح فيها وهبني عليها هترتفع زي ما بيقولوا روحك المعنويه فهتبقى مقبل طب ما ممكن نعمل كمان وممكن نعمل كمان كده همتك تعلى رابع حاجه شده الحرص على الوقت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها ويقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ طيب مشكلة اللحظة دي وقيمتها عندك الدقيقة عندك تختلف ليها وزن غير اي حد تاني دقيقة دي عندك تقدر فيها تعمل حاجات كتير قوي ده انت لو قلت سبحان الله العظيم وبحمده دي تاخد معاك قد ايه كده امسك معايا الستوب ووتش كده وتشوف هتاخد معاك قد ايه سبحان الله العظيم وبحمده خدت سنتين غرست لك الان نخلة في الجنة بس كده ده انت ممكن تقول دلوقتي بأقل منها تقول أستغفر الله تستغفر يكون في ذنب قاطع بينك وبين ربنا يمحى وما يبقاش ليه أي أثر ويخليك تقدر تمشي بس بثانية تبقى مشكلة كبيرة قوي إن أنت تقف ما بين إيدين ربنا وتبقى شايف بقى المشاكل اللي كانت قدامك اللي قطع بينك وبين ربنا كانت كبيرة فمش عارف حلها فيقول لك ده كانت أسهل ما تكون ده أنت بس لو كنت قعدت خمس دقايق خمس دقايق كنت ممكن تستغفرني فيها 200 مرة 300 مرة كان الذنب اللي انت شاغل بالك ده وقطع بينك وبيني كان غفر بس كده الدقيقة ليها وزن مختلف عندك انتوا مش واخدين بالكم انه اشمعنى يعني الحاجات تبقى بسيطة قوي والاثر بتاعها يبقى كبير جدا عشان يفهمك الحتة دي انت مش زي اي حد انت بانتمائك للدين ده ما بقتش زي اي حد الثانية ليها وزن تقيل عندك فاوعى تضيعه عشان كده قالوا الجميع يوم القيامة الجميع يتحسر لما تيجي انت بقى قاعد كده وربنا يا رب يكون من عليك بمنزل في الجنة فبص تاخد بعضك وتزور سيدنا ابو بكر مثلا تروح تزوره وتبص بقى على القصور اللي هو ربنا من عليه بيها ايه ده كل ده وتشوف بقى اثر النخله اللي في الجنه دلوقتي اللي مش فارقه معاك يعني ايه نخله في الجنه يعني هتعمل لي ايه نخله في الجنه دي فلما تشوف بقى مدى تنعمه بيها وانت تبص تلاقي نفسك ما عندكش هم كام واحده كده اللي قدرت تجيبهم تقول يا خيبة ساعتها تتحصر تقول يا بقت دي كانت بس الواحد كان يقول كده الكل يتحسر على فوات اللحظة بعيدا عن الله سبحانه وتعالى إذا فلا تهدر الوقت ومن كلامهم الجميل إن هم يقولوا إيه قيد الطاعات بأعيان الأوقات يعني اللي هم بيقولوا عليها واجب الوقت واجب الوقت يعني إيه؟ يعني دلوقتي الواجب دلوقتي عليك إيه بعد العشاء إيه المطلوب منك دلوقتي اللحظة دي الدقيقة اللي انت عايشها دلوقتي لك فيها طاعة عارفها محددها بتقوم بيها بتحاسب نفسك على ايه كل يوم اخبار صلواتك ايه اخبار قرآنك ايه اخبار الذكر ايه حال قلبك ايه مع ربنا في حاجة بتتغير ولا لا الكلام ده ليه تأثير عليك ولا لا عرفته اكتر اتقربت ليه وحسيت بطعم القرب منه اكتر ولا اليوم ده ما يتحسبش عشان كده العلماء قالوا كلمة مهمة قوي في حكاية الوقت ده. يقولوا الناس على ثلاث مراتب واحد يومه أفضل من أمسه فهذا هو المرحوم ده بقى يفرح بنعمة ربنا عليه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح افرح بتنزل رحمة ربنا عليك والتاني يومه زي أمس امبارح زي النهاردة ما فرقتش كتير فقالوا فذلك مغبون مغبون يعني محروم ضايع اتحرم منه يتحرك حركة لقدام واحد امبارح كان احسن من النهاردة قالوا فذلك والعياذ بالله ملعون سلبت منه الرحمة عشان كده ما قدرش يتحرك فلما انت هتبقى حاطط المعنى ده قدامك ترضى ترضى ان تتنزل عليك لعنات ربنا وانت مش داري ربنا يبقى غاضب في السماء عليك وانت مش داري اذا لا تسمح لنفسك ابدا بطول لحظات الضياع والفتور دي عشان تبتعد عن المعنى الصعب ده الأمر الخامس لترقية الهمم رفقة أصحاب الهمم العالية وإن قلوا النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل هما يقولوا إيه الصاحب ساحب هيشدك في الاتجاه اللي هو مركز فيه فلازم تبقى طول الوقت قدامك نماذج حية تحتك بيها هو ده اللي يرفع همتك الكلام ده فعلا سبحان الله يعني تطبيق الواقعي كل واحد انا بقعد افكر كده في لحظات الواحد لما كان بيبقى فايق قوي قوي ايه الحاجات اللي بتحصل في حياته وتخليه همته تعلو انا كان احد مشايخي كان بس مش مهم ان انا اروح احضر الدرس مش مهم ان انا اروح استفيد من علمه يعني اهم حاجه عندي ان انا كنت اقعد ابص له بس كده طريقه حركته طريقه تعامله حرصه على وقته يولع يخليك من جوه هتولع ايه ده يعني احنا في الشباب وبتاع وده راجل كبير في السن وبيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل في اليوم الواحد كل ده فتبتدي بقى تحتقر نفسك يعني فترجع بقى تقول لا لا لا لا مش هينفع اذا كان ربنا سبحانه وتعالى امن علينا دلوقتي بالقوه والنشاط والشباب فلا لازم اعمل كذا ولازم اعمل كذا ولازم اعمل كذا ففعلا كنت اخد كده ايه الطاقه كلها بمجرد ان انا انظر لهذا الشيخ هو ده انت محتاجه في حياتك محتاج النموذج ده يبقى قدام عينيك كل شويه حطه وعايز توصل تبقى زي ده فاهمين بخلاف رفقه اصحاب الهمم الدنيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يحذيك هو دول اصحاب الهمم العاليه لازم لما تحتك بيه تاخد اي خير اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه تشتري منه واما ان تجد منه ريحا طيبه اقل حاجه مجرد زي الشيخ ده مجرد النظر ليه بس بعض السلف يقولوا كده في ترجمتهم كان اذا رؤي ذكر الله رؤيته كده تخليك تقعد تذكر ربنا بخلاف نافخ الكير هم دول بقى اهل الدنيا واصحاب الهمم الدنيه اما ان يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة عارفين يا جماعة الكلام ده برضو تطبيق الواقعي في ذهنك الجليس السوء ده اللي هو إيه ده بقى اللي قاعد بيتكلم على فواحش ومنكرات وبيتكلم بقى على مغامراته فده قاعد بيتكلم في ذنوب فده طبعا ده صعب قوي ده ده, ده لازم تبعد عنه البنت الأوفر دي لو موجودة في الشلة تبقى فعلا كنافخ الكير تلوث سمعة الشلة كلها لأن دي طبعا أستاذة ورئيس القسم في كذا وكذا وكذا وهكذا يعني ده تصورنا احنا الجليس السوق ده اللي هو بيعمل كذا وكذا لا ده مش ده وبس ده ممكن بس هو قاعد معاك بيتكلم بس في بعض الأمور المباحات بيتكلم عن شوية حاجات في الدنيا ما كنتش انت شاغل دماغك بيها ما كانتش دي في أهدافك خالص وهو قاعد بيتكلم كده وقاعد بيوصف لك على بيت فلان اللي جاب فيه مش عارف ايه وحط فيه ايه وعمل فيه ايه وانت قاعد تقول ياه لو الواحد يبقى عنده حاجة زي كده فبعد ما كان الهدف ايه الجنة طب ماشي الجنة بس برضه البيت الحلو اللي هو بيقول عليه ده عملنا لخبطة اهو احد الاخوه اللي اتعلموا على ايديا مثلا سنتين وكان طالب علم و- وبيخطب جمعه و- وبيدي دروس وبقى تمام مره واحده قال لي انا عايز بقى ايه يعني اموري الدنيويه مش متظبطه فهقعد اشتغل شويه في حاجات في التجاره ها هتعمل ايه طيب هروح استورد شويه لبس وهعمل كذا وهعمل كذا القعده معاهم في المول جابته الارض انتكس انتكاسات رهيبه ليه بقى اول قعده اصل حضرتك يا شيخ مش عارف ده فلان الفلاني ده ابتدى براس مال ضعيف جدا النهارده راكب بي ام في سنتين بس بي ام في سنتين انا مش عايز قوي كده يعني مش بي ام بس يعني الواحد برضه لو يعني حصلت انه يبقى راكب عربيه حلوه كده وفي نفس الوقت يبقى يجيب كذا ويعمل كذا المشكله بقى ان هو ده بقى الهدف فين يا ابني طلب العلم وفين كذا وفين كذا ما هو كل ده هيجي بعد كل ده ضاع وربنا ابى الا ان يذله حصلت له ابتلاءات رهيبة فلوس راحت وبعد شوية جاله انزلاق ظروفي وابتلاءات أنا قلت سبحان الله أن هو ربنا دبر له الخير وما كان الله ليضيع إيمانكم في يوم من الأيام كان بيعمل أعمال خير كتير قوي فاتحسبت له فوصل الأمر أنه كان الدين وصل لحوالي 70 80 ألف جنيه وهو يعني ما يملكش القصص دي خالص قعدوا يتعملوا يتعملوا يتعملوا لغاية رمضان اللي فات ده واحد الناس كان عايز يدفع زكاة ماله فبيشور عليا قلت له في واحد عندنا غارم مدين على انه مثلا ي- يعطي له اي حاجة ألف جنيه مش عارف ايه كده يعني سبحان الله تقريبا اداله دين وانا نفسي قلت له طب نوزعهم قال لا لا لا خلاص هو ربنا اراد له كده دبر له الخير ولا هو على البال وعلى الخاطر لقى اللي بيطرق بابه بعد صلاة الفجر وبيسد له دينه بس بعد ما اتقدم يعني بقى تعرفني واستودع قلبك المعرفة بيا والعلم ده واقيمك على ضربي وبعد كده تلتفت وتهتم بالبي ام وتهتم بالكذا خد في وشك بقى هي دي اوعى تلتفت عنه روح له هو هيقضي لك كل اللي انت عايزه اذا قضية آه، حامل المسك ونافخ الكير ده ده ممكن تكون في حاجة تانية خالص صحبة واحد همته دنية بس يوقع فهو ده يهبطك يعني انت همتك عاليه فهتقول والله الحمد لله بقى لنا اسبوع ماسكين مصحف وبنعمل مش عارف ايه وصي- يروح مهبطك لان هو مش قادر يعمل اللي انت بتعمله ده فبتدي يقول لك يعني غيرك مشي الطريق ده و... وفي الاخر خالص برضه وقع وتعالى اوريك فلان اهو ب- رجع تاني للبنات مش زي ما انت متصور يعني وبعدين ما تفرقش قوي هو حاول ان هو يحفظ فما حفظش فبتدي يقول لك هو يعني الصحابه كلهم كانوا بيحفظوا القران الصحابه كلهم ما حفظوش القران فمش شرط ان انت تركز في حفظ القران خليها حاجه تانية هو مش عايز ان انت تغلبه لانه مش قادر يحقق الهدف ده فيبتدي بقى ايه يبعده خالص عن ذهنه لانك انت طول ما انت شغال قدام عينيه انت كده بتسبب له من جواه يعني الام شديده فابعد عن دول رفقه اصحاب الهمم الدنيه دي خالص وعليك بمن هم اعلى منك همة هم دول حطهم قدام عينيك وامشي وراهم وحاول انك تتعداهم كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة يعني الطريق ده مش هتلاقي ناس كتير قوي ماشية فيه الطريق ده غربة فإياك أن تستوحش ثلة من الأولين وقليل من الآخرين زمان غير دلوقتي فخليك في وسط القليل ده وتبقى حاسس من جواك ياه شوف لما تبقى انت مثلا في وسط المليار والتلتمية مليون دول كلهم انت من صفوة المئة ألف اللي عند ربنا ياه يعني انت احسبها بقى كده الصفوة اللي عند ربنا كلهم من وسط المليار والتلتمية مليون مئة ألف وانت واحد منهم يعني انت تسوى كام عند ربنا تسوى ممكن مليون واحد انت ما بقتش فلان انت قيمتك عند ربنا بقت اعلى من كده بكتير ترخص نفسك بعد كده انا ساعات لما احب اشعل الهمه جوايا اقعد افكر فيها بالمعنى ده اقول ايه ربنا سبحانه وتعالى من عليا بمنن انا ما سعيت ليها مرة واحدة كده الأشرطة والكتيبات ومش عارف إيه وإيه وإيه والنت إيه وبتاعت إيه كل الكلام ده كده بتدبير الملك سبحانه وتعالى ورا بعض فالمهم الشاهد أنا بقعد أقول لنفسي كده في كام واحد في مصر من الدعاة مثلا بينزل لهم أشرطة وبيتعمل لهم الحاجات دي عدد اللي بينزل لهم أشرطة 100 واحد 200 واحد وأنا واحد فيهم واحد في ظل الناس دي كلها على شريحة عدد المسلمين اللي قاعدين في مصر مثلا 50 مليون يعني ربنا اصطفاني من وسط 50 مليون واحد أكون أنا في زمرة ال 100 واحد ولا ال 200 واحد يبقى عيب قوي عيب عليا إن أنا بعد كده ألعب وأضيع وقت الحمل تقيل فيبقى قده يا إما بالسلامة يا إما هأطرد لا ما نامش بس أبلغ رسالات ربي فأنا بقول لكم نفس المعنى في كام واحد ربنا بيمتن عليهم بالمنن اللي انتم فيها النهاردة من ان انت تبقى قريب منه وان انت تبقى مقبل عليه السرحانين والغافلين قد ايه وفي وسط الناس دي كلها اصطفاك انت وخلاك النهاردة تقعد وتسمع الكلام ده وتبقى عايز وبتحاول وناس تانية مطرودة والعياذ بالله وبعيدة معنى الاصطفاء ده ما يخلكش تبقى عايز تقطع نفسك عشانه صح؟ حطها قدام عينيك المعنى ده قوي السنه دي في العمره فاحنا داخلين مكه فبكلمهم في الباص من طريق جده لغايه مكه فبدات اذكرهم بالمعاني فاحد المعاني الاساسيه قلت لهم كده قلت لهم في كام واحد كان نفسه تجيله التاشيره ويطلع ويبقى في المكان ده حصلت ظروفه ما قدرش في كام واحد ظروفه ما تمكنوش ان هو يبقى معاك هنا عدد الناس اللي دخلت مكه من اول الشهر لغايه اخره كام واحد في وسط المليار وال300 مليون ألا تستشعر الاصطفاء فأحد الإخوة انهار في البكاء لما بس فعلا النعمة دخلت حسها من جواه فده بقى ليه مردود فعل مختلف خاص في شغله بقى طول العمر ياه بقى ربنا ينعم عليا بالنعم دي كلها أنا مش واخد بالي أصلا كل سنة بطلع أعمل عمرة فمش فارقة مش واخد باله من المعنى ده اصطفاء ربنا ده فحطها قدام عينيك قوي اوعى تحرم نفسك منه اوعى تحرم نفسك بايديك من خير لان مفيش حاجه سدى القعده دي انت مش جاييها باختيارك ده هو جابك وبيسمعك الكلام ده وبيقيم عليك حجه وهتعرفها في حياتك ولما تقابله يوم القيامه هيجي يقول لك انت مش كنت حاضر الدرس الفلاني وقال لك كذا كذا كذا كذا وانت فاهم ان هاني اللي كان بيتكلم لا طبعا وفعلا احنا سبحان الملك والله انا في كتير جدا الواحد يبقى على المنبر سواء بيخطب سواء بيدي درس انا في كلام انا ما اعرفوش ما حضرتوش فتح كده وما كانش في دماغي ان انا اقوله بحس ان ساعتها الكلمه دي رايحه لواحد متوجهه له كده صريحه بس اهو جاءتك الرساله الالهيه الربانيه شوف انت بقى رد الفعل كان ايه فهمتم يا شباب عايزك ترفع راسك امامك الجنه مش شايف غيرها لما تتعامل بالنفسيه دي ان انت بالاصطفاء ده عند ربنا ليه معجز نفسك ليه حاسس ان انت ما تنفعش ليه لما يتقال لك هتتغير وهتبقى افضل ليه حاسس ان الكلام ده صعب جدا تحقيقه في الواقع ليه الاسطوانه المشروخه دي دايره جواك وانا يعني هغير الكون ليه اه تقدر تتغير والله بحول الله وقوته تقدر تتغير وتغير كل اللي حواليك ممكن تكون همة واحد فيكو النهاردة فوق الخيال وفوق الوصف ولو ركز صح يبقى حاجة تانية خالص ليه ما تتعاملش بالمعنى ده انت عارف انت مين عنده عارف ان انتك عنده قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ونظر إلى الكعبة فقال مرحبا بك من بيت ما أعظمك ما أعظمك وأعظم حرمتك كعبة ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك أنت قيمتك أعظم عند ربنا من قيمة الكعبة بيته آه ترخص نفسك ليه بعد كده بقى توقع بنفسك ليه بعد كده في وحل المعاصي والذنوب أرعها سمعك وبصرك حطها قدام عينيك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون أنت أعلى الناس صفوة خلق الله على الأرض الآن بانتمائك لهذا الدين فليه ما تبقاش كده ليه ما تحملوش وترفع راسك وتتحرك بيه وتتثل لأمره سبحانه ليه لا الإجابة دلوقتي من جواك في سبب قول لي ما تنفعش ليه ليه لا عشان أنا بتاع ذنوب ومعاصي عشان أنا ليا تاريخ حافل كل ده يمحى ويبدل حسنات عمرك شفت دين في الدنيا وأتحداك أتحداك واقعد ادرس مقارنة أديان للصبح إنك تجد دين يقول كده إن الصفحات السود في حياتك لا تمحى فقط بل تبدل نور الصفحة تمسكها يوم القيامة قعدت في اليوم الفلاني تعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا كنت تروح فين بقى جهنم يا رب معترف ومقر اه يا رب تقلبها كانت سودة تلاقيها بقت بيضة منورة ايه اللي حصل اصلك تبت منها فعشان كده بدلتها لك بدلت السيئات دي حسنات فالذنوب دي كان رصيدك في اليوم ده مئة ألف سيئة خليتهم لك مئة ألف حسنة قل لي ايه اللي موقفك ايه اللي محسسك بالعجز ايه مشكلتك معاه مش عايزه ليه مش عايز طريقه ليه مش هي دي حياتك انت مش اتخلقت عشانها اتخلقت لحاجة تانية اتخلقت عشان تتجوز اتخلقت عشان تبقى معاك فلوس وتبني بيها كذا وتعمل بيها كذا لا لا لا راجع حساباتك واقف بينك وبين نفسك ولو قعدت اللحظة تتفكر وده احد الحاجات اللي تعلي الهم على فكره انك تتفكر في حالك وتقعد تقول صحيح الاخره فين انا عملت تجربه عمليه واطالبكم بيها عشان يبقى طول الوقت احنا بنتكلم كلام واقعي جينا في رمضان على نص رمضان يلا مجموعه شباب وبعد صلاه القيام وكان الساعه بقت واحدة بالليل يلا يا شباب هنروح قبر قبر ايه يا شيخ هنروح قبر بالليل خدنا بعضينا ودخلنا وانا اديت موعظه كده وفي كان قبر مفتوح فواحد كان لسه جايب عربيه لسه ما فيش من قيمه اربع خمس ايام يعني بدا بقى يحس ايه ده وكان الكلام ده مش في دماغنا خالص يعني احنا عارفينه بس مش مستحضرينه هي دي اخرتها اه ما بتفكرش في كده ليه انا دايما اقول سيره الموت تاخدها بشكل ايجابي مش سلبي سيره الموت عندك تقطع حبال الدنيا وتخليك مقبل عليه سيرة الموت عندك الكبر اللي هيوصلك لحبيبك ربك فأول ما وقف كده قال لي كده من جواه يقول أنا قعدت من بعد ما روحت لغاية الفجر أبكي وحسيت قوي إن أنا شاغل نفسي بكلام فاضي كنت هتجنن ودخلت معارض إيه وعملت إيه علشان تبقى إيه وأول ما خلاص وركبت السيارة الجميلة مش هتخش معايا في قبري مهما تتصورها غير لما تعيشها حاجة تانية خالص محتاج تفكر نفسك بيها عشان ده الهدف اللي انا قايل لك طول الوقت فكر نفسك بيه هو وهو انت مش هتروح له الا على الطريق ده يبقى اوعى ترخص نفسك انت كبير وكريم عنده سبحانه وتعالى عشان انت منتمي لدينه انت تحمل منهاج من بعث رحمة للعالمين رحمة لمين؟ للعالمين يعني انت طالما انت شايل الحمل ده طالما انت راجل بتنتمي للدين ده انت راجل عالمي صح؟ انت عالم وهي نفس القصة لما وقف ربعي بن عامر امام رستم قائد الفرس ودار بينهم الحوار جايين تعملوا ايه؟ عايزين مننا ايه؟ قال ان الله ابتعثنا شوف بقى هو بيبص ازاي ان الله ابتعثنا لنخرج العباد من ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ارسلنا بدينه الى خلقه الناس دول مش تبعكم الناس اللي انتوا بتحكموهم دول وقايمين عليهم دول احنا جايين لهم الدنيا دي كلها محتاجانا شوف بقى انت لما تبقى حاسس ان انت علو قدرك ومنزلتك وعلو رسالتك انت مش محدود عشان كده هي نفس الفكرة اللي أنا كنت بقول لكم الواحد لما بيحس بمعنى الاصطفاء ده يعني انت ممكن تكون سبب في اسلام آلاف ممكن ليه لا ليه ما يحصلش وبيحصل كده لما الناس تبتدي بتشتغل في الدعوة واللي بيروح جنوب افريقيا واللي بيروح افريقيا واللي بيطلع اوروبا واللي بيعمل كذا ويحتك بالناس والناس توصل لهم دعوة الاسلام صافية يلاقي عادة الرد ده انتوا كنتوا فين يبقى انت لسه النهاردة مشغول بالشهوة لسه النهاردة بتكلمني على البنت اللي مش عارف تخلص من الماضي الأليم معاها يا ابني انت فوق قوي فاوعى حاجة من الحاجات دي تكعبل رجليك إن الله يحب معالي الأمور هدفك فوق ما ترخصش نفسك ولما انت تبقى كده هتلاقي نفسك انت بتقول عيب عيب بقى انا قاعد اقول لك هم عالم بايدك وانت مفرط فيه يعني لو تعداد العالم النهارده 7 مليار واحنا مليار و300 مليون او مليار يعني يعني انت المطلوب ان على الاقل في سبعة في رقبتك ليه ما تتعاملوش بالنفسية دي ليه ما تفكروش في الامور بالقوة دي ايه اللي موقفك النهاردة لازم تقول لي المعنى ده النهاردة الواجب العملي لازم الوقفة دي اقعد دلوقتي بينك وبين نفسك وخد قرارات دلوقتي بعد ما هنخلص جلستنا دي هتقعد ربع ساعة تفكر وتجاوب على السؤال الحائر ده ايه اللي موقفك ايه المانع قلت لك ذنوب امحيها مش قادر استقوي بيه لا حول ولا قوة الا بالله استنزل رحماته عليك بالدعاء والذكر ادعيه قل له خذ بيدي وناصيتي إلي أخذ الكرام علي خليني ما فكرش إلا فيك لا تستودع قلبي شيء إلا محبتك أنا لا أعيش إلا لك مش عايز حاجة يا رب بس أنت ترضى يا رب ليه ده ما يحصلش أنت ليك غيره ليك حد هينفعك غيره ليه تايه عنه ليه حارم نفسك منه فوق انت فوق فهمتم قرار الان وقفة مع نفسك الليلة احنا قلنا كما لم يؤمنوا به اول مرة قلنا سرعة رد الفعل الوقفة الليلة وتجاوب على السؤال ده ليه انا مش مركز ليه انا بعيد ليه انا مش قايم بالحق اللي عليا فهمتم يا شباب افهم نفسك قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لحظات نشاط ولحظات فطور إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك لكل واحد مدخل ولكل قلب طريق اقعد كلم نفسك عن المستقبل واختار الكلمات اللي بتكلم بيها نفسك ما تقولش الحمل تقيل قول قدامي مستقبل رائع لو بقيت على طريقه قدامي الجنة قدامي رضاه والله السعادة هنا يا شباب افهم نفسك وردد هذه الكلمة بداخلك كثيرا أنتم الأعلون ولو أنت عايز بجد همتك تعلو فكر كويس وراجع حساباتك فلو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة لو أنت كنت عايز بجد كنت هتستعد كويس وهتاخد خطوات وهتنفذ وإلا كره الله انبعاثهم فثبطهم هي دي الهمة الدنية دي هي دي ثبطهم بالظبط كرهك لما شاف اللي في قلبك بص لقاك لسه بتفكر بطريقة تانية خالص بتفكر في دي وفي ده وفي الشغل ده دلوقتي دلوقتي ها اكتب كده بتفكر في ايه كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين اللي مش هينفذ اللي احنا قاعدين بنتكلم عليه ده القصة دي بتقول ممكن تبقى نهايته عاملة ازاي قال الله جل وعلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا اللي بيحصل لك دلوقتي هو ده الآيات دي الكلام اللي انت قاعد بتسمعه دلوقتي واللي مر عليك في حياتك هي دي الآيات آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها مش هي الكلام اللي احنا بنتكلمه ولا لا لو شئنا لرفعناه بها كانت همتك تعلو وتبقى فوق لكن إيه اللي حصل ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون القصة دي لأحد العباد في بني إسرائيل كان يسمى بالعام كان في زمن سيدنا موسى قالوا أنه تلقى العلم على إيد سيدنا موسى ومن فتح ربنا عليه أنه هو أوتي العلم كان مجلسه يجلس فيه 12 ألف واحد يتعلمون على يديه ويكتبون ما فتح الله عليه به من علم وكان مجاب الدعوة وقيل أنه كان عنده اسم الله الأعظم فأرسله موسى اسمع الكلام علشان تعمل انت تطبيقات واقعية عليك لما تبقى عرفت حاجة وبعد كده بقى تعرض عنها فأرسله موسى عليه السلام إلى قوم مدين ليدعوهم إلى التوحيد فلما ذهب إليهم ودعاهم أغروه بالمال مقابل أن يترك دعوته وقيل عرض عليه الملك أن يزوجه بأحلى امرأة فلما رأى بالعام بريق المال وجمال المرأة سال لعابه وفكر وقدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر وقال في نفسه الله أم الشيطان موسى ولا الفلوس الدنيا ولا الآخرة فوصل إلى حالة انعدام الوزن فدله هواه على اختيار المال والشيطان فهوى بعد أن اتبع الهدى وأصبح في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين وتمرغ في الطين بعد أن تربع على قمم الجبال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ بصوا كلمة انسلخ دي عايزين نقف عليها شوية السلخ يقولوا ايه كسط الجلد اللي على اللحم معنى كده انه مش هيرجع تاني انسلخ خالص كما أن عودة الجلد إلى اللحم بعد سلخه أمر محال فكذلك عودة هذا القلب الذي أظلم قلبه بحب الدنيا عودته إلى آيات ربه أمر محال الآية بتقول فأتبعه الشيطان أول ما حصلت له حالة التردد دي وزمزق كده حبتين راح الشيطان ركب له على طول فأتبعه الشيطان في بقى قراءة فاتبعه الشيطان بقى هو اللي مشغل الشيطان فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين أي الهالكين الحائرين ولو شئنا لرفعناه بها لرفعناه من دنس الدنيا إلى عز الآخرة ولكنه إيه السبب بقى يا شباب لدنو الهمة وإيه السبب يا شباب للانتكاس وإيه السبب يا شباب للفتور أخلد إلى الأرض رضي بالدنيا يقول أحد الناس تراءى له الشيطان في مكان فسجدت حمارة لله وسجد بالعام للشيطان فصار أذل وأخس من الكلب هذا الموضع الوحيد اللي ذكر فيه لفظ الكلب في القرآن ابن القيم يقول فشبه الله سبحانه من آتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره فترك العمل به ساب الكلام ده كله واتبع هواه شبهه بإيه؟ بالكلب ليه؟ لأنه أخص الحيوانات وأوضعها قدرا وأخسها نفسا وهمته لا تتعدى بطنه خدوا بالكم بس لحسن هيطلع في كلام كثير وهمته لا تتعدى بطنه وأشدها شرها وحرصا أشد الحيوانات في الحرص والشره على الحاجة ومن حرصه أنه لا يمشي إلا وخطمه في الأرض يتشمم أنفه يعني يقعد يشم في الأرض وهو من أمهن الحيوانات وأحملها للهوان وأرضاها بالدناية الجيف القذرة أحب إليه من الحلوى وإذا ظفر بميتة تكفي مئة كلب لم يدع كلبا يتناول معه منها شيئا ومن عجيب أمره وحرصه أنه إذا رأى ذا هيئة رثة خدوا بالكم بيقول لكم تتعلموا ازاي تتعاملوا مع الكلاب ومن عجيب أمره وحرصه أنه إذا رأى ذا هيئة رثة وثياب دنية وحال رزية نبحه لما يشوف حاجة كده واحد شكله تعبان على الآخر ويجري عليه ده كأنه يتصور مشاركته له وإذا رأى ذا هيئة حسنة وثياب جميلة وضع ختمه في الأرض وخضع له ما يعرفش العزة أبدا ذليل وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه بالكلب في حال لهفه سر بديع وهو أن هذا الذي حاله مما ذكره الله من انسلاخه من آياته واتباع هواه إنما كان ليه؟ لشدة لهفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله وعن الدار الآخرة فهو شديد اللهف واللهث وهما شقيقان عليها فالكلب من أقل الحيوانات صبرا عن الماء فإذا عطش أكل الثدي من العطش وإن كان فيه صبر على الجوع ما يصبرش شفتوا بقى أن في أمثلة كثيرة جدا ينطبق عليها هذا الحال يقول لك اللي عايزه لازم أخده لازم أخده من شهوات الدنيا يعني. وعلى كل حال فهو أشد الحيوانات لهفا يلهث قائما وقاعدا وماشيا وواقفا فكل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة وحال الصحة وحال المرض وحال العطش فضربه الله مثلا لمن هذا حاله يظل في الأرض يلهث عنده يلهث ما عندوش يلهث فاتح بقه على الدنيا هو ده المثال لدني الهمة يودي فين فحطوا المثال ده قدامكم وحطوا المثال التاني اللي احنا كنا بنتكلم عليه ان انت تبقى اعظم عند ربنا قدرا وقيمة من الكعبة وقارن ما بين الامرين واختر لنفسك طريقا فأي الفريقين أحق بأن تكون فيهم أصحاب الهمم العالية أم تكون مع نقط أصحاب الهمم الدنية الواجبات العملية وقفة الليلة قبل ما الكلام ده يتعكر ويروح سدى من جواك وقفة بالأسئلة اللي احنا قلنا عليها حددها ايه اللي قاطع بينك وبين ربنا ايه مشكلتك واكتبها وابعتها لي أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم